وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع الأسئلة التي وردت إلينا ومع اتصالات المشاهدين الكرام نتولى الإجابة عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد سائلة كريمة تقول أنها ذهبت لزيارة صديقة لها فلم تفتح لها فهل تتركها أم ماذا تفعل يعني الأخت الكريمة ذهبت إلى زيارة صديقتها وعندما وصلت إليها طرقت الباب والأخت لم تفتح لها الباب والأخت الكريمة بتسأل يعني هل تنهي علاقتها بها أم ماذا تفعل هذه المسألة يعني أرى رغم بساطة السؤال في ظاهره إلا أن هذا السؤال يحمل في طياته الكثير من المعاني من هذه المعاني أننا كمجتمع مسلم نحتاج أن نتأدب بأدب الله عز وجل الذي علمه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا أدب الاستئذان عفوا اتصال ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أيمن؟
وبركاته أيوة
انا من السويد
يا أهلا وسهلا ام همام اتفضل من السويد اتفضلي حضرتك الله يرضى عليك في في عندي رجاء حار لشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان بلكت يحاولوا يجعلوا القناة على القناة الأوروبي هوت بيرد مم.
القمر الأوروبي
حاضر نبلغهم إن شاء الله حاضر ما ما عم ما قاعد نستمتع بالبرامج القناة الرحمة انقطعنا منها صار لي سنة أنا قلبي هيك فاير عليها ما عم شوفها حاضر جزاكم لأنه الله عندك خير متقطع الصوت وفي عندي سؤال الله يرضى عليك اتفضلي احنا هنا ب- بالسويد باطفالنا بالمدارس وبيطعموهم آه، لحم مم.
فبيقولوا انه هذا لحم حلال على اساس انهم هم من اهل الكتاب مم.
فهل هذا صحيح انه لحمهم يكون حلال لانهم من اهل الكتاب لان الله قال انه آم، طعامهم حل لنا مم. حضرتك والسؤال انت الثاني.
انت حضرتك شايفه البرنامج ولا على التليفون بس حضرتك لا التليفون ما في ما في عندي ما في عندنا برامج طيب، يعني.
طيب، حضرتك الناس بالن- متقطع بيروح ويرجع طيب بالنسبه حضرتك للحم اللحم اهل الكتاب ان كان مذبوحا فهو حلال ان كان لحم مزكى ممكن مذبوح نا- ممكن ي- ينطعموا اولادنا لو ح... لو مد... لو اللحم مذبوح الذبح الشرعي يعني مزكى يبقى حلال انما لو بيقتلوا كيف رح باستخدام نعرف لو بيذبحوا لو بالسكين؟
بيقتلوا البهيمه باستخدام الكهرباء يبقى حرام
لا ذبح هم خبرونا انه ذبح لو ذبح واللي بيذبح كتابي يبقى ذبحه حلال
الله يرضى عليك مم.
السؤال الثاني كيف بنزكي اموالنا هنا بالسويد وشقد مقدار النصاب
النصاب ما بيتغيرش حضرتك بت- بتطلعي 2.5% بتطلعي 2.5% نصاب المبلغ انا عندي مبلغ من المال لكنه متغير في كل شهر مره بنفق انا بجمع من, ال- من الراتب الشهري تبعي بنفق حضرتك منه ما- شوي ما تزكيش غير وبدخل بعد- منه شوي بعد مرور سنة نعم.
بعد مرور سنة ايه على المال اللي عند حضرتك لما يوصل قيمته 85 جرام ذهب
85 غرام ذهب جرام ذهب بس انه انه خلال هاي السنه هو متغير عندي مش يعني مشكلة.
مره بجمع ومره بنفق منه مش مره مش- باخذ منه ومره بزيد عليه كيف راح اعرف المبلغ بعد السنة حضرتك بعد السنة اللي يزيد عن ال 85 زكيه اه بعد السنة وسلامي حار حار للشيخ محمد حسان جزاكم الله وخبروه خيرا إنه احنا إن- والشيخ محمود حسان وخبروهم انه احنا هنا بالدول الاوروبيه محرومين من قناه الرحمه ومن القناه الدينيه حاضر محرومين هنبلغهم من ان شاء أي الله شيء ممكن ممكن يربطنا بالاسلام غير قناتكم رجاء وصلوها لنا بينكم فينا ثواب حاضر جزاكم الله خيرا حاضر صار لنا سنة محرومين من هاي القناة صار لنا سنة أنا من جاء السويد محرومة منها محرومين من أي شيء ديني غير إنه هاي القناة وهاي القناة انقطعت علينا طيب.
ما في عندنا حضرتك حضرتك بعد خبر غير أوروبي طيب حضرتك العرب العرب سات بيوصل عندكم لا لا ما ما بيطلع بيوصلش.
العربسات طيب، والإنجليزات.
لحد بيطلع ما غير يتم- الخبر الأوروبي لحد ما يتم البث ان شاء الله على الاوروبي حضرتك عن طريق إن النت شاء ممكن الله.
النت من خلال النت إن شاء الله النت مو كتير واضح بيقطع كلمة بتوصل وكلمة ما بتوصل طيب حاضر إن شاء الله حاضر هنبلغهم بإذن الله وجزاكم الله الله خير يبارك فيكم سلام حار لشيخ م- محمد حسان اللي هو حاضر نور ي- يصل طريقي.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا الله جزاكم الله يسلمك يا خير رب جزاكم الله يسلمك، خير الله يبارك فيك
يعني ال- ال- الحقيقة إن لما يبقى أخت فاضلة زي دي وتبكي لأنها تحرم من القنوات الدينية ونكون إحنا في البلاد الإسلامية ونجيب الأفلام ونجيب المسلسلات ونجيب الكلام ده الحقيقة يعني إحنا أحق بالبكاء على أنفسنا يعني هي ترى إن هي بترتبط بالإسلام من خلال القنوات الدينية آه، التي مكن الله بها لدينه في الأرض فنسأل الله أن يجازي كل من قام على إنشاء قناة دينية أو على نشرها خير الجزاء وأن يكون ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اللي- بالنسبة للمسألة اللي كنا بنتكلم فيها الأخت التي ذهبت تستأذن فلم يؤذن لها فتريد أن تقطع علاقتها بصديقتها أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكان أهل الجاهلية فيهم من الخير ما فيهم وفيهم من الدخن ما فيهم وفيهم من الشر ما فيهم وكانت نقطة الاستئذان هذه غير معروفة بل كما ورد في سنن أبي داود كان الرجل يلج إلى البيت ويقول ها أنا ذا يعني يكون في منتصف البيت وبعد ما يدخل أنا هو العفو اتصال ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا فندم انا مدام ام احمد
اتفضلي يا حضرتك
آه، انا كنت مكتوب كتابه قبل كده فكنت عايزه اقول يعني حاجه مم.
فبعدين آه، هو لما حصلت مشكله كده آه، فعطينا له الذهب بس انا اخدت سلسله مم.
فهل ممكن ان انا عايزه اردها له تاني ولا ما ينفعش بس هو عمل حاجات معايا مش كويسه مم.
بس كده حضرتك حضرتك بالنسبة لي الشبكة اه الشبكة اللي هي الذهب اه انت انت حصل طلاق مش كده بعد آه، كتب آه.
كتاب يبقى آه.
ليك نص الشبكة بس هو يعني احنا لما رحنا المأذون هو عمل حاجات كده يعني ايه ألف حاجات كده ان احنا مثلا ايه إن الغلط مش من عنده هو بس هو عمل حاجات حضرتك حضرتك دي ملهاش دعوة الغلط من عند مين مم، حضرتك النهاردة انت اتطلقتي يبقى ليك نصف المهر اللي, اللي, اللي فرض ليك اه من نصف المهر ده الشبكة اللي هي اللي انت خدتيه انا ما خدتش الا سلسله بس بس هو وترضيت بقى يحاسبن فيا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ومش عارفه ايه فانا لما سالت واحد آه، آه، يعز عليا فبيقول لي رجع لي سلسله احسن آه، ربنا مش هيسامحك هو النظام ده يعني هو انت اللي طلبت ال- الطلاق منه ولا هو اللي طلقك لا آه، انا اللي طلبت الطلاق طلبت الطلاق من غير ضرر ولا لا بضرر احنا قلنا له جهز شقتك وكده مم.
اصل انا كنت متجوزه قبل كده يعني مم.
هو بقى يطلب مني حاجات عاوز حقي ومش حقي فقلت له لما نفتح بيت اه اه يعني أفضل.
لا لا لا دي دي مما عمت به البلوى اه لا هو كده زي ما بقول لحضرتك انت ليك نصف المهر كله بما فيه الشبكه أمم، نصف المهر بما فيه الشبكه ايوه ماشي يا حضرتك.
احنا شاكرين خالص يا فندم شكر لله شكر لله ماشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا عم الشيخ آه، دلوقتي آه، انا عايز البس النقاب بقى ثمان سنين مم.
مريض وللاسف هو يعني ربنا يسامحه يا رب في يعني شيخ في الجامع جنبينا مم.
آه، آه، قال له طبعا ده ولا ليه لازمه ولا شيء لا من الفرض ولا سنه ولا ليه لازمه اساسا ده بدعه ده وكلام ده كلام.
ده امام امام وخطيب اه للاسف الشديد والم- وبيقول- واللي بيقول حطه إن- الازهر يعني اللي حطه كمان نفس ال- بيقول ولا ليه لازمه ده مم.
بيقول كان واحده ده طالبه عندي كنت هو في جامعه بيدرس يعني بيدرس يعني آه، قلعه لها قال لها ما تدخليش انت ازاي إيه القرف اللي انت لابساه ده وايه اللي انت عاملاه ده مم.
وهو جابه لي البيت وانا جبت له الكتب اللي فيها التفسير مم.
وجبت له الايات وجبت له الاحاديث مم.
واقول له طبعا جوزي مقتنع بكلامه وانا مش فاهم حاجه انا جاهله وهو شيخ مم.
فللأسف طبعا مش راضي مش راضي بطريقة يعني وحشه جدا بصراحه مم.
فانا مش عارفه اعمل ايه وابتديت اتعب انا مش عايزه ايأس عشان حرام انا عارفه ان اليأس حرام مم.
وانا بدعي ربنا وربنا وحده يعلم بدعي في كل لحظه وفي كل ركعه والصبح وبالليل وبالقيام فانا مش عارفه اعمل ايه يعني استسلم وادعي وبس ولا أ- اخد موقف هو ملوش حد اكبر منه يعني لا ليه عم ولا اب ولا حد اكبر ممكن اتدخله للاسف هو اكبر يعني- واحد يعني يكون يعني زوج حضرتك اجبرك على خلع النقاب لا هو ما لبسنيش اساسا اه هو رافضه ان انا البسه اساسا رافض تلبسيه والسند لقول الفتوى الشيخ ال- للاسف اللي جنب حضرتك اللي بيقول ان هو م- له له من الدين اه وده بدعة مش كده للاسف كمان اللي زود ده بقى يا ربنا يسامحه شيخ الازهر وشيخ الاوقاف زودوا الكلام ده واكدوا له المعلومات اللي هو الشيخ اللي قايلها له مم.
بقى جه اخر مره قال لي هم ادي ادي الناس هم اللي ماسكين ما هم اللي بيقولوا انت ما بتفهميش حاجه وبتوع السعوديه ما بيفهموش المؤسسات الثانيه دول بيقولوا بس وبيحبوا ال- ال- ال- البروباجندا يعني الهيصه وهذا مش عارف أعمل إيه طيب بصراحة.
ان شاء الله يا حاج حاضر حاضر هنبين ان شاء الله حاضر حاضر ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت آه، انا طلعت السنه دي الحج مم. اتفضل وعايز اطلع عايز عايز اطلع عن والدتي
اه بس والدتي مش مش مستطيعه ماليا مم.
وانا دلوقتي آه، يعني ممكن اطلع بس آه، مصاري اقل مم.
ممكن اطلع انا
والدك عاجز عن الحج بجسده ولا مش عاجز؟
لا مش عاجز بس مش مستطيع ماليا مش- وانا ما أنا- يعني أنا بس بعد ممكن إذنك.
ان انا حضرتك مش مستطيع ها؟
ماليا ربنا ما كتبش عليه الحج حضرتك عايز تحج عايز يعني انا حضرتك ت- كده اقدم السنه السنه دي طب بس اسمعني بعد اذن حضرتك اسمعني بعد اذنك آه.
حضرتك دلوقتي معاك فلوس تطلع والدك يحج جزاك الله خيرا معكش فلوس والدك يحج مفيش تسريب عليك ولا عليه لان الحج مش مفروض عليه لكن حضرتك علشان تطلع آه.
تحج عن واحد تاني لازم يكون آه.
عاجز عن الحج ببدنه واخد بال حضرتك طب يعني انا كده مثلا اقدر احج مره واثنين يعني و- وكنت اول حجه له
طيب حضرتك بقى عشان ما اطولش طيب.
عليك اقفل ان شاء الله ها واخد بال حضرتك وانا هجاوبك ان شاء الله
ماشي يا مسلم
بالنسبة لأخينا الحبيب اللي هو بيسأل هو حج عن نفسه وعايز يحج عن والده والده حي يا ربنا يمتعه بالصحة والعافية وفي نفس الوقت يعني يستطيع أن يحج ببدنه لكن هو عاجز عن الحج للقدرات المادية اللي موجودة عنده فبيقول أنا ممكن أروح أحج عن والدي أنا لو طلعت هيبقى الحج أوفر أو هيبقى أقل ممكن راجل بيشتغل في السعودية آه، ممكن راجل ليه وسيلة سفر إلى آخره التكلفة هتبقى أقل عن والد نقول الحج لم يكتب إلا على المستطيع من استطاع إليه سبيلا فالأب طالما عجز عن الحج لضيق ذات اليد الحج مش مكتوب عليه طب الابن عايز يريد أن يبر أباه يبقى يعطيه من المال ما يبلغه ليحج لكن هو يحج عنه وهو مستطيع إن هو يحج عن نفسه هذا لا يجوز أمال إمتى الإنسان ينيب من يحج عنه ينيب من يحج عنه عند العجز عن الحج ويسمى في هذه الحالة إن عجز ببدنه المعضوب المعضوب هو الذي عجز ببدنه عن الحج يعني رجل عنده شلل نصفي آه، رجل عنده مرض أقعده رجل بلغ من الكبر عتية لا يستطيع أن هو لا يركب مواصلات ولا يسير ولا يذهب ولا يأتي لذلك ال- المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية آه، نبين إن شاء الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا فضيلة الشيخ الله يحفظك. اتفضل يا أخي الكريم والله يا شيخ سؤال لو سمحت آه، اتفضل.
آه، في عندي اخويا من الاب مم.
آه، سافر واشترى قطعه ارض وإيه؟
ففي حياه والدي بتقول- فاداني ك- مم.
وكتبوا لي يعني منها 70 متر مباني مم.
آه، بموافقه اخويا اللي اشترى مم.
وبعد كده آه، جالي اخ صغير ووالدي توفى مم.
فرجعت ل- طبعا لما الكلام ده كان من كان سنين اربع خمس سنين مم.
فدلوقتي انا عندي 25 سنه فرجعت تاني غيرت العقد وكتبته باسمه انا واخويا الصغير ووالدتي مم.
ووالدتي طبعا آه، بنت الطبع الاول بعد كده بقى قريت من ارضها يعني مم.
الخاصه بيها هي وبنت لنا الطبع الاول مم.
وانا بنيت الطبق الثاني ليا والطبق وبنيت كمان طبق لاخويا الصغير مم.
الطبق الثالث فطبعا الثلث بتاع والدتي كلنا نورث فيه انا واخواتي البنات اثنين مم.
فسؤالي هنا ضد الشيخ يعني تورث في الطبق الاول بس اللي والدتي عملته اللي هي بناته وصباته آه، ولا تاخد تاني في الطبق اللي انا بنيته انا واخويا يعني الطبق دي الاتنين دي اللي أنا بنيتهم.
حضرتك أنا لا أستطيع أن أفتيك فيها لأنها أقضية دي, نعم دي أقضية مش فتوى أقضية يعني متعلقة بحقوق أفراد يعني حضرتك لابد انت واخوك واخوك التاني انت والدتك ماتت الله يرحمها لا موجودة موجوده يعني امال نعم.
تورثها ليه وهي عايشه لا انا بدي ادي لاخوات البنات يعني طبعا اخوات البنات حقهم يعني آه، يعني يا اخي حقهم الح...
على اخواتك قدهم. أنا مثلاً اخواتك مثلاً- البنات اخواتك البنات ما لهمش حق حد عارف مين هيموت قبل مين لا انا عايز ادي لهم مبلغ من المال يعني في سبيل ما الخير.
ينفعش لا تدي لهم مبلغ من المال لما الوالده ربنا يقضي الاجل نبقى نتكلم واخد بال طيب يا حضرتك شيخ آه، سؤال ثاني الله يبارك فيك يعني انما ممكن- بقول لك دي الحقوق المتعلقه بناس ما ينفعش واحد يسال لان ممكن الوضع يكون على غير كده خالص و- لا، يبقى- الوضع كده يعني انا حكيت لحضرتك بالظبط وانا بقول لحضرتك لابد اخوك يكون حاضر واخد بال حضرتك ولابد ان الامر يعاد برمته وواحد يسمع منكم ويفصل بينكم في الامر وما ينفعش والدتك تورث وهي حيه طيب يا شيخ سؤال ثاني لو سمحت بعد اتفضل.
اذنك آه، في عندنا ارض آه، اسمها ارض الجمعيه الخيريه القبطيه ارض مسيحيه آه، مم.
فطبعا على ايام ابويا وجدودي مم.
ارض ايجار مم.
ماشي فهل الارض الايجار دي برضه البنات بتتورط فيها ولا لا؟ هي ارض طبعا ممكن تدفع فيها خلو رجل واحد تاني يشتريها مم.
في نظير مبلغ من المال.
هي الدفع فهل البنات الدفع خلو بتورث؟
يا اخي الحبيب مش هي ايجار اه اه نعم وعاد الايجار محدد المده
اه نعم يا شيخ ان كان 10 سنين او 20 بس الجمعيه دلوقتي لغت العقود القديمه وكتبت عقود جديده آه، بس مش م- متحدد فيها المده مم.
بناء على طلب اصحاب الارض نفسهم.
اه وطبعا الوالد لما يتوفى او الوالده الصبيان بس اللي بتورث عندنا في القريه اللي احنا فيها ما بيدوش للبنات. ف طيب يا اخي يا اخي البنات- الحبيب بعد اذن حضرتك بس اتفضل عقد الايجار ده اهو اللي ابرم ابرم باسم وشخص معين مش كده اه بتاع والدي بتاع والدك يبقى العقد نعم.
بتاع والدك والدك لما يموت اتوقع، القانون آه.
القانون اللي موجود هو اللي بينظم مين اللي بيمتد له عقد الايجار
نعم اه واخد بالك الورثه او الوارث اللي بيمتهن نفس الحرفه تمام آه.
الحاجه الثانيه انصحك لله ما تتعاملش مع حد على الارض بتاعتكم لان طالما عقد الايجار ما تحددش فيه مده يبقى مدته المده اللي بتدفع فيها الايجار تدفع الايجار كل ست شهور ولا كل سنه كل سنه يا شيخ بس العقد العقودات معموله بقالها اكثر من 10 سنين يا اخي ماشي هم احرار بس اسمعني هم احرار بس نعم.
القانون بتاعك بيخضع للقانون المدني مجرد مجرد ما يحب ينهي العقد هيبلغوكم قبل مدة العقد بست شهور وتطلعوا بره فاوعى تتصرف في الارض لحد لانك كده هتظلمه واخد بالك يعني نعم يا أص- شيخ.
اصحاب الارض سايبينكم بيمدوا لكم مدة العقد طول ما انتم مستجيبين وبتدفعوا الايجار وبتسمعوا طيب.
كلام سايبينكم يا شيخ لو لو سمحت بس نقطه بس در- لان عندنا قريه قريه بحالها يعني ماشيه على النظام ده يا الجمعية سيدي بقالها اكثر من 15 سنه ما مدتش عقود احنا ماضيين على بياض بس ما فيش مده معينه لانتهاء يا اخي الحبيب انا بقول لحضرتك الكلام بقولك خدوا مني نصيحة لله ماشي يا شيخ واخد بال حضرتك؟ عقد الايجار بتاعك بيمتد م- لمده الايجار ان كان ايجار مساكن يبقى شهر بشهر ان كان مده ارض بتتاجر بسنه بست شهور بمده الارض العقد بتاعك بيتجدد سنه لسنه بقوه القانون هتجيب واحد مؤجر تاجر له من الباطن هتفسخ العقد بتاعك وبتاعه وهتبهدله والراجل هيدفع لك فلوس ومش هياخدها بعد كده يبقى ظلمته
اه نعم مستغنى عن الارض رجعها لاصحابها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أنا دلوقتي معايا عمتي كانت متجوزة امم وربنا آه، توفاها الله يعني امم
طب خد أبويا معاك
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، دلوقتي انا اختي اختي كانت واحده واحد
اختك ايه ممكن توطي التلفزيون وطي التلفزيون بعد اذنك في ال في في في بهايم في ارض في اي حاجه طب وطي التلفزيون بعد اذنك وطي التلفزيون لو سمحت وطي التلفزيون فاي باي حاجه ما سيبهاش زرعه في اي حاجه ما سيبهاش مم.
ولغايه ما هي ما كانتش عارفاه انه مش بيخلف وعاشت معاه برضه تمام
ف- فطبعا بعد بكده جات راح كتب لها نص البيت مم.
فعلشان كتب لها نص البيت راحت بعد كده اتوفت مم.
فطبعا هو طارد بايه؟ بانه ياخذ ال- ال- العقد اللي هو كاتبه لها ثاني
هو اللي طلب كده بعد هي ماتت بعد ما ماتت اه
فطبعا من من حقه ياخذ العقد
ماشي يا عم الحاج حاضر حاضر فبص انا سبت له سبت له ال- ال- اللي جاء ايجار ايجار ال- ال- في بني فيهم سكاكين مم.
فنسيب له الايجار مم.
وكان فلوس البنك ادتها له وقلت له كله لغايه فيهم لغايه ما تموت مم.
بس حاضر بعد كده يبقى تاخذ حقها نقدر ترحموا لها مني مم. حاضر يا عم الحاج فوصفني انه اعمل لها صدقه جاريه يعني مني مم.
صدقه جاريه
حاضر جزاك الله خيرا جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك يا استاذ
اتفضل يا أخي الكريم
الو طبيب الدكتور مع حضرتك اتفضل آه لو سمحت استاذ انا بسالك على شغله بس آه انا طلقت زوجتي مم.
طلقتها اول مره ورديتها آه طلقتها آه، مره ثانيه آه على التليفون ورجعت بعد آه، فتره ط- يعني بعد آه، فتره من الزمن آه، الوقت يعني آه، رحت على بيت اهلها وطلقتها مم.
مم. فما حكم الشيء هل ترجع ولا ما ترجع ترجع انت حاجة طلقتها ثلاث مرات دلوقتي نعم امال بتسأل ازاي بقى
شلون بتسأل في ايه حضرتك بسأل انه بت- تجوز ترجع ولا لا تجوز؟
لا ما انا بقول لحضرتك انت طلقتها كم مرة ثلاثة ثلاث مرات وربنا سبحانه وتعالى بيقول الطلاق مرتان مش كده نعم.
يعني الطلاق الراجعي امال الطلاق الثلاث ده ايه حرمت عليك واخد بال حضرتك وبانت منك بينونة كبرى بقت اجنبية عنك ايوه
وانا ما بفتيش في الطلاق لكن عشان خاطر بس ان الموضوع بتاعك ما ينفعش في كلام فبقولها لك بس يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ ال- الله يكرمك يا اختي الله الكريمة يعزك، جزاك انت الله شايفين خيراً.
الوقت ضيق والاخوات طيب، بس بالله معلش عليك يا شيخ أنا مش هشوف عايز يعني- واحدة سلام عليكم ازيك عامل ايه وازاي حضرتك وازاي الولاد وازاي المدام انا عايز بس سلام عليكم السؤال كذا طيب يا فندم اتفضلي، حضرتك أنا ربنا كان يرفع في قدرك، مهم، اتفضلي.
ربنا يرضى عليك امين يا رب آه، دلوقتي حضرتك يا شيخ انا في قضيه كده في حياتي يعني انا وزوجي واولادي مم.
انا الحمد لله بفضل الله يعني ربنا انعم عليا بحفظ كتاب الله آه، فطبعا الموضوع دوت بي بياخد مني وقت جامد مع الحفظ والتفسير مم.
فانا مش عارفه بحس ان انا مقصره في بيتي يعني مع زوجي آه، ببقى عصبيه هدفي كله ان انا احفظ كتاب الله ربنا انعم عليا بلاقي ولادي عصبيين طيب حضرتك مش قادرة- بع- بعد بعد اذن مش حضرتك قادرة أتفاهم مع الولاد زوجي بي... بيعاملني ب- بعنف هو طيب جدا الحمد لله رب العالمين مش مقصر طيب معايا بس بعد اذن حضرتك اسالك سؤال بس اتفضل يا ح- فندم.
حفظ كتاب الله حكمه ايه أنا في معهد المعلمية المعلمية القرآن حك- الكريم.
حكمه ايه حكمه ايه هل فرض عين واخد بالك فرض عين لا نعم مش فرض عين على حضرتك انما ايه فرض العين عليك ايه فرض العين إنما عليك قاعد ثواب ثواب من الله وربنا ينعم عليا بال ما احنا لازم نرتب اولوياتنا فرض العين الاول طاعه زوجك طاعه زوجك مش كده ر- يعلم الله والله يا و- شيخ.
وتتقي ربنا في ولادك انما يعلم النهارده الله.
نحفظ كتاب ربنا ونضيع حقوق الزوج ربنا ما لا قالش والله كده يا شيخ لا انا انا دايما في بيني وبين زوجي يعني انا الحمد لله ب- يعني بقعد بفسر وبحفظ وبلاقي زوجي بعد إذن يعني حضرتك، فاتح- ده- فاتح ده ال- الافلام مش على حساب والولاد فاتحين الاغاني فده بيسبب بيني وبينهم على طول في خلاف فده بيأثر عليا في في حياتي وبيعمل لي كبت و- وبيعمل لي ما تنص- حزن، فأنا انصيام؟
يعني مش قادرة أعمل إيه مع زوجي بحيث إن هو يفهمني ويبعد عن عن الأغاني والأفلام فأنا مش عارفة يا شيخ أعمل إيه أنا تعبانة أنا تعبانة و... ونفسي أكمل وربنا ينعم عليا وعلى أولادي بلاقي الولاد أشقية جدا مش بيسمعوا الكلام دايما شادة معاه آه، كده في خلاف بينه حضرتك وبينه.
حضرتك ولادك بس اللي كده ولا ولاد الناس كلهم يعني يعني ح- حضرتك دلوقتي آه، انا أنا بحفظ كتاب الله طبعا ثواب لله عشان ربنا ينعم عليا وعلى بيتي وعلى اولادي بالبركه آه، حضرتك معايا في الكلام ده بس فبلاقي طبعا في نقطة بس لو تأذن عشان ما اطولش على حضرتك وهفصل لحضرتك حضرتك بعد كده بس نفسي اطلع من ال...
ما أنا هقول لحضرتك أهو.
حاجه حضرتك النهاردة لما شوف انت حضرتك بتكلميني لقيت حضرتك اتخنقتي وبكيتي مش كده نعم نعم ومش عايزة تسمعيني في الكلام لا لا لا حضرتك اتفضل ما أنا بقول لحضرتك أهو أمال مع الولاد بتعملي إيه ومع زوج حضرتك بتعملي إيه ما حضرتك فاكيد عارف- العيل بياخد العصبيه من والدته ازاي بيجي يشوف طريقه هو العيل بيعكس والده ووالدته نعم اذا وجد حلم بيبقى باله طويل الواحده تيجي تكلم زوجها تزعق معاه تيجي تكلم العيال تشخط فيه وتزعق فيه هيطلع الواد كل شويه عمال يتحمق يزعق يعمل البنت تبقى عصبيه متدلعه وهكذا فاحنا اللي بنربي ولادنا طباعهم واخلاقهم بيكسبوها حضرتك انا مننا على قد ما بقدر بجيب آه، معلمين ل- في البيت للولاد يحفظوهم كتاب الله انا يعني بكلمش على قد ما حضرتك في بقدر.
التعليم انا بكلم حضرتك في الاخلاق والاداب اللي الولاد بيتادبوا بها من الابوين نعم.
بيكسبوا من اخلاق الابوين ان كان في الاب حلم حضرتك الاب حضرتك يعني الحمد لله فضل ملتزم نحمد الله بس نوعا ما برضه طيب، يعني حاضر.
في لحيه وفي بس في سجاير في ربنا يتوب في علينا وعليه أفلام.
معلش ما يعني بنقول ايه ال- المعاصي دي مش هيخلو منها انسان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم طيب ان شاء الله هنبين بعدين ان شاء الله حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أيمن مع حضرتك اتفضل ازي حضرتك عامل ايه اتفضل يا اخي الكريم بارك الله فيك أقسم بالله أني أحبك في الله حبك الله زحبتنا فيه بس ربنا يرفع قدرك انت شايف مش عارفين نجاوب فالسؤال ربنا يرضى عنك اتفضل.
احنا آه، بالنسبة لشهادة آه، أنا ليا سؤالين شهادة المليونير مم.
فهل هي لأني بعد خطبة الجمعة آه، الجمعة اللي فاتت أخ جاب لي ورقة لإدارة الإفتاء بتقول إن شهادة المليونير حلال مم.
فقال انا لي ما اعرفش على فكره ما, ما ينفعش اقول شهاده مليون انا ما اعرفش هي ايه عباره عن ايه حضرتك شهادة المليونير ديت عبارة عن ورقة مم.
بيشتروها بثمن مم.
ويقد بعد كده تنساها حضرتك عندك بكام وي- بتشتريها بتشتريها بكام حضرتك بيشتروها ب 35 جنيه خمسة- ويقام سحب بعد ذلك واذا كسبت تاخد مليون جنيه دي مقامرة يا أخي الحبيب مقامرة.
والمجامع مقامرة والمجامع الفقهية المجامع الفقهية ايوه اللي ما يخرقهاش لا قول إفتاء ولا قول رجل ولا شيخ ولا إلى آخره أنا- المجامع أنا خطيب يا الفقهية شيخنا حرمت الكلام ده واخد بالك؟ مجامع الفقهية العلماء المسلمين في الأرض حرمت هذه الأم- ال- المعاملات ودي مقامرة لأنك اللي بتدفعه مش قد اللي بتاخده في معاوضة مالية والسؤال الثاني اتفضل آه، اريد من حضرتك ان توجه كلمه الى رئيس احد الجامعات الذي قال لطالبه وهي الذي قال لطالبه آه، ان تر- ان يرفعوا النقاب في فتره الامتحان مم.
و- فقالت آه، ائتي ب- ب- ب- ب- بأنا- ب- بانسات او بنساء يرا- يراقبون علينا مم.
قال لا وسوف نظل نحارب هذا الزي لاني اشمئز منكم ارجو من فضيلتك ان توجه اليه كلمه ان يتقي الله عز وجل وجزاك الله خيرا وجزاكم بمثل يا رب يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
اتفضلي يا حضرتك لو سمحت أنا عايزة أسأل سؤال واحد بس.
اتفضلي.
أنا في حصل خلاف بيني وبين زوجي فاتنفست عليه بعصبية وقلت له إن أنا أنت تحرم عليا إن أنت تبقى زوج ليا. وبعدين مم.
بعد ما هديت مش عارفة بقى دوت يم- وقسمت له بالله بكده. ده يمشي ولا ما يمشيش؟
يعني حضرتك اللي حرمتيه على نفسك أه وقسمت على كده.
لو ما طلقتهوش ليه حضرتك معلش بعد إذنك يعني بس يا ريت وتديني مش الحاجة قصدي مش قصدي مش قصدي ما طلقتهوش ليه بقول معلش يا بقول لك انا بقول لك بس انا حصل وقت نرفزه ما انا قصدي يعني الطلاق في ايد حضرتك لا ولا التحريم في ايد حضرتك انت معايا يعني- حضرتك
ايوه يعني دلوقتي انا وضعي ايه؟ يعني أنت- ده مثلا كلام وخلاص؟
وضع ايوه وضع حضرتك ان شاء الله ان انت تندمي على ذلك وتحسني عشره زوجك وتعلمي ان ان احسان العشره مع زوجك ربنا ممكن يجعله سبب لدخولك الجنه فان شاء الله تسترضي زوجك والكلام ده كله لا يرتب اثرا والله سبحانه اعلى واعلم جزاك الله خيرا وجزاكم بمثل السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته بالنسبة للأخ ال- الكريم اللي بيتكلم عن الشهادة طبعا ديت مش احنا اللي بنقول الكلام ده ده العلماء من الستينيات هم قالوا هذا الكلام ان دي مقامرة ودي معاملات لا تجوز بالنسبة للكلمة اللي الأخ بيقولها يعني الحقيقة أنا لا أتصور صدور هذه الكلمة عن أحد المسؤولين لأن ولاة أمورنا جميعا أناط الله عز وجل بهم أمرين الأمر الأول هو حفظ الدين والأمر الثاني هو سياسة الدنيا والمولى سبحانه وتعالى ولاهم واسترعاهم على رعيته وهو سائلهم يوم أن يقف بين يديه سبحانه وتعالى وقد جعل الله عز وجل لولاة أمورنا حقا علينا فلهم علينا السمع ولهم علينا الطاعة ولهم علينا ألا نشق عصا الطاعة وألا نحدث فرقة في مجتمعاتنا لهم علينا أن, أن نناصحهم بالمعروف لهم علينا ألا نذكر مساوئهم على الملأ أو ننتقص قدرهم على رؤوس الأشهاد فليس ذلك من معتقد أهل السنة وإنما معتقدنا أننا ندعو لولاة أمورنا فإن الدعاء للحكام من معتقد أهل السنة فإذا رأيت الرجل كما نقل أهل العلم كالبربهري وغيره وهم يبينون معتقد أهل السنة يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة وإذا وجدت أنه يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدعة والإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره من العلماء يعني سجن وضرب بالصيات وكبل بالحديد وبالقيود ليقول كلمة الكفر وهي أن القرآن كلام الله المخلوق يتهم المولى سبحانه أنه لم يكن عليما ولا حكيما ولا سميعا ولا بصيرا ثم كان يعني أن العلم يضاف إلى إلى الله والسمع يضاف إلى الله أن القرآن ده ده كلام الله المخلوق بزعمهم كلمة كفرية لكن لا نكفر قائلها على الرغم من ذلك أبى وسجن وسجن مدة تقارب العامين وضرب بالصياد وكبل بالحديد وورد عنه وعن غيره أنه يقول لو أن لي دعوة مستجابة كان يعمل بها إيه يدعو بها على الحاكم كان يتمنى من الله أن يزيل ملكه أبدا لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم يدعو بها للحاكم الذي سجنه الذي ضربه بالصياط الذي كبله بالقيود وبالحديد نعم لأن لو دعا لنفسه لانصلح في خاصة أمره لو دعا الرجل لأبيه لانصلحت أسرة لكن لو دعا لولي الأمر لانصلح المجتمع بأسره فرجل تنصلح الرعية به وتنصلح الدنيا به وينصلح قوام الدين به لا ندعو له أكثر من أبائنا وأكثر من أنفسنا فمن معتقد أهل السنة أننا ندعو لولاة أمورنا وأننا ننصحهم وإن زلت القدم فلا نفضحهم ولا ننتقصهم وإنما ننصحهم حبا فيهم ورغبة في ألا يأثموا فالحرب بالنسبة للنقاب وإذا وصل الأمر أنه يقول أن أنا هقد عليه أو أن أنا وراهم لحد ما يرفع النقاب وأنا أشمئز منه أقول هذه حرب تسمى حرب على النقاب لأن النقاب مصدره كتاب الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قول المولى سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وها هنا نجد أمرا عجيبا رب العزة سبحانه يقول والقواعد من النساء المرأة التي قعدت عن الحمل وعن الولادة وكبرت في السن وأضاف إلى ذلك شرطا آخر اللاتي لا يرجون نكاح يبقى ممكن تكون امرأة قعدت عن الحمل وعن الولادة لكن يرغب فيها الرجال وترغب في الرجال لكن يقول ربنا سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح انقطع الأرب فيها وانقطعت الرغبة عندها للرجال فلا يرجى أن تنكح ولا أن تنكح يبين رب العزة سبحانه يبين الرخصة التي لها فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين ما يزيد على ثلاثين مفسرا فسروا ذلك بأنه يجوز لها أن تضع البرقع الذي يغطي وجهه يعني كشف الوجه كشف الوجه بل ويقول رب العزة سبحانه أن يستعففن خير لهن يعني لما تظل بالنقاب ده أفضل من أنها تضع البرقع الذي يلاصق الوجه ويستره وكانت حفصة بنت سيرين رضي الله عنها وهي من خيار التابعين تربت في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه وتأدبت على يد أم الخير أم الحسن البصري وهي الأخت الكبرى للإمام محمد بن سيرين الذي ينسب إليه كتاب تفسير الأحلام وهذا أمر غير صحيح لا تصح نسبة الكتاب إليه إياس ابن معاوية كان يقول لا أعدل بها أحدا بحفصة بنت سيرين قيل ولا الحسن البصري ولا محمد بن سيرين قال أما أنا فلا أعدل بها أحدا حفصة كانت امرأة من أئمة العلم ومن أوعية العلم ينقل عنها التفسير ويلقن عنها الحديث وينقل عنها الفقه كان يدخل عليها عاصم الأحول يتلقى علم التفسير عنها ومعه جماعة من صحبه فكانت تنتقب منهم فلما دخلوا عليها ذات يوم وهي منتقبة وكانت جاوزت السبعين قال رحمك الله يا حفص أين أنت من قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قالت أتم الآية يا ابن أخي فقرأ قول الله عز وجل وأن يستعففن خير لهن أي أن ترتدي النقاب وتضع على وجهها أفضل من كشفها لوجهها هذا في حق المرأة القاعد التي بلغت من الكبر عتيا التي لا يرجون نكاحا انقطعت الرغبة فيها وانقطعت رغبتها للرجال فما بالنا بالمرأة الكاعب وليست القاعد يبقى إذا هذه أدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا تنتقب المرأة المحرمة اتصال معلش عفوا ونتم بأمر الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك يا شيخ انا في مشكله بيني وبين زوجتي انا زوجتي الحمد لله صوامه بتقوم الليل كل يوم ما بتنامش الا لما تقوم الليل حضرتك أوفر على حضرتك بس اتفضل.
و- وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله لا ده انا عايز راي حضرتك في في حكم شرعي
اتفضل طب اسأل يعني بص انا انا انا شغال في دوله عربيه بشتغل شهر وب- وبرجع للبيت شهر كامل قاعد في البيت اجازه كامله مم.
بمرتب الحمد لله كويس جدا هي مصره ان انا اسيب الشغل خالص مم.
ونعيش في مصر مم.
ونسافر اي دوله تانية انا م- مستريح ان اولادي بيتربوا في البيئه ديت مم.
بيئه مصر ومستريحين فيها و- هل غيابي عنها شهر كامل ورجوعي شهر كامل إيه، يا ده في حرمه يعني لا حضرتك بالنسبة لمدة شهر مش حرمة ولا كلام من ده لكن زوجتك أدرى بحالها اه المرأة أدرى بحالها وطالما أن تشكو بعد الزوج عنها احنا النهاردة هنجمع أموال ونخسر بيوتنا ونخسر نسائنا وأبنائنا معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك اه فأنا بقول لحضرتك أنت طالما بتستنصحني أنا نصيحتي ليك أنت بتسألني سؤال شرعي لا يجوز أنك تغيب عنها الشهر وترجع لكن المرأة أدرى بحالها وطالما أن المرأة شكت إلى زوجها يعني ينبغي ينتبه إلى هذا الأمر جزاك الله خيرا الله يرفع قدرك ويقدر لك الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا فضيلة الشيخ لو سمحت اتفضلي آه، عندي سؤالين بس اتفضلي آه، يعني أنا أنا بتاجر في الملابس وبتاجر في يعني كنت الأول بتاجر في أدوات منزلية فدلوقتي استغنيت عنها خالص بس ايه ممكن اروح للتاجر اللي انا بجيب منه واخد ايه الزبونه معايا اجيب لها بسعر الجمله وانا يطلع لي ايه الحسنه بتاعتي بس انا ما بدفعش فلوس انا باخد بحاسب للزبونه وانا بعد كده بي- ب- بطلع لي ايه نسبه فهو قال لي طلعي لها طلعي لنفسك 10% يبقى كده اكرمتيها سواء لاختي او اي زبونه تانية يعني حضرتك حضرتك دلوقتي ال- المرأة تعلم بذلك اللي انت بتشتري لها
إيه، اه يعني مو- آه، بعلمها ب- بكده بعلمها يعني ممكن لو واحده ما بعلمهاش ممكن ما اخدش منها بس خلاص.
عامه هم كلهم يعني يعتبر خلاص ما انا قرايب.
بقول لحضرتك طالما حضرتك دلوقتي بتشتري لها السلعة بالثمن اللي هي ما تعرفش تشتري بيه مم.
والسلعة الجيدة اللي هي عايزاها وتاخدي مبلغ لا بأس بذلك طيب آه، بالنسبه بقى انا كنت واخده زبونه معايا طالما مرة.
معلوم طالما المبلغ معلوم وهي ارتضت ذلك ايوه ايوه يعني اتفضل.
انا لما كنت واخده معايا زبونه مصر فيعني انا بجيب لها من منبع الجمله اللي انا بجيب منه مم.
فطبعا يعني ايه انا طلعت لنفسي إيه خمسة في- جنيه في كل حته مم.
فمن غير الزبونه ما تعرف مم.
وبعد كده هي جت ايه تبعت لي مبلغ فانا رفضت أب- اخد المبلغ دوت وبس يعني في ناس قالوا لي اني مكروه لا حضرتك ده حضرتك المبلغ الثاني مفيش فيه مشكلة الأولاني هو اللي فيه مشكلة اللي هو النسبه اللي هي انا طلعتها في الخمسة في المية اللي انت بس طلعت فعلا انا جبت لها يعني انا يعني اتكلمت على اساس ان ده اكل عيشي وان فعلا اللي- التجار اللي انا بديهولهم كانوا ممكن يدوها اغلى من حضرتك كده لازم معلش لازم تكون معلومة لازم يكون معلوم طب انا ما اقدرش اقول لها يعني انا اتحرج اقول لها خلاص انت مش رديت المبلغ الثاني اه خلاص واخد بال حضرتك بس بعد كده زي ما بقول لحضرتك يعني الله اولى ان يستحيا منه ايوه ما هي في ناس قالوا لها إيه ان الله يستحي من الحق فاقول لها ان ده اكل عيشي وما اقدرش اخده ما انا بقول لحضرتك انت فهميها انا هجيب كذا هاخد نسبة كذا عليها واجيب لك افضل سعر وافضل حاجة مفيش فيها مشكلة بالنسبه بقى معلش آه، الضحيه انا مم.
احنا سالنا قبل كده فقالوا ايه ان لا يعني لا مؤاخذه ال- ال- الغنم فهي بتبقى بعد ست اشهر بالنسبه لل ال- الابل آه، الابل بعد خمس انا سمعت الشيخ محمد حسن يعني بيقول إن الإبل حضرتك ال- الغنم الغنم السن بتاعها ست شهور ده قول الاهل العلم قول آه.
جماهير الفقهاء ان هي سنة اه طب فمش عايزين دايما ناخد بالاقوال اللي هي مثلا المرجوحه او طب الضعيف ناخد بالنسبة بيها لل- يعني لما اخذ افرض ان احنا ما تحققناش من من من البهيمه سنها قد ايه؟
حضرتك في راجل زي ما انت بتقولي واحده بتشتري بتاخد حضرتك اه انا باجي اشتري باخد واحد بيفهم الكلام ده مم.
وبعدين انا يعني كانوا تقريبا يعني مش عارف كانوا عاملين برنامج للكلام ده برنامج يبقى كويس اما نعمل برنامج او واحد عنده خبره يعني ب- السن اللي بهيمه كسره سنتين اللي هي البقره مثلا بتلاقي السنتين اللي قدامانين كبار اه بيبقوا كبار عن السنين التانيين وباينين يعني طب وهي بالنسبه لما مؤاخذه يعني ال- البهيمه اللي هي البقره سنتين ما تقلش عن سنتين ما تقلش عن سنتين والجمل خمس سنين والجمال خمس سنين
طيب اتصل اخر عايزين نكمل سؤال النقاب ده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل
آه، حضرتك في
الصوت بي... الصوت بيقطع يا اخي الكريم بالنسبة للسؤال اللي الأخ الكريم سأل فيه عن مسألة النقاب احنا بنقول يا أخوانا اللي يعني في سؤال تاني جه إن راجل إمام مسجد وبيقول لزوج المرأة السائلة بيقول له ده النقاب ده عادة وعادة مذمومة يعني سبحان الله ال- الأمر العجيب إن النهاردة يا أخوانا الحرب المعلنة ديت على النقاب إيه سببها؟ يعني النهاردة احنا بنقول النقاب مش من الإسلام ده الخمار بس هو اللي من الإسلام يعني المرأة تبين وشها وتبين إيديها طب الأمر بنفس المنطق العادل يبقى ضد التبرج يعني أنت النهاردة بتقول الإسلام بيقول الخ- الخمار أو ما شابه الخمار يعني كشف الوجه والكفين طب وكشف الشعر من الإسلام وأجزاء من البطن ومن الصدر ومن الذراعين والكلام ده والرجلين اللي في الجامعة وفي أماكن كثيرة الكلام ده من الإسلام طب النهارده ايه اللي سكتك عن ده وسكتك عن ده هتقولي لا اصل اللي كشف شعرها دي حريه شخصيه سبحان ربي العظيم اللي كشف شعرها حريه شخصيه واللي كشف ظهرها حريه شخصيه و- والى اخره لكن اللي هي مغطيه وشها دي مش حريه شخصيه يعني الحقيقه امر اعجب منه والله امر يدعو الى العجب ي- نتحدث بمنطق العدل بمنطق الانصاف انت هتتكلم بالحريه الشخصيه طب ما دي حريه شخصيه يعني رغم ال- ما علينا من هذا المبدأ بس يقول حرية شخصية طب س- اترك الناس وما يدينون لله لا نيجي في سويسرا المئذنة أصبحت رمح والقبة رمز للدرع سبحان ربي العظيم من أين أتى هذا الأمر من أين أتى هذا الكلام ده ليس هناك أمة مستضعفة يذبح أهلها كالنعاش كالأمة الإسلامية إن نظرنا في الشيشان في أفغانستان في باكستان ال- الحرب الدائرة على إيران رغم اختلافنا واعتراضنا معاهم 100% ما يحدث في جنوب السودان ما يحدث في العراق ما يحدث في اليمن وبين السودان الحروب ده تكاد تكون الحروب أو معظم الحروب في العالم الإسلامي هي الحروب اللي في العالم كله يعني لو نظرت للعالم الإسلامي معظم الحروب والتدخل اللي بيحدث في هذه الدول في الدول الإسلامية والعربية يبقى النهاردة في سويسرا المئذنة لا طب سبحان الله هل يملك أحد في دولة عربية أو في دولة إسلامية يعمل استفتاء على معبد يهودي يقول بلاش الرمز بتاع المعبد ده نجم داوود يملك واحد يقول ما تحطوش العالم الصهيوني على أرضنا أو على بلادنا يعني ينفع واحد من المغرب ل... ل... للشرق يقول بلاش العالم ده أصل في خطين زرق خطين زرق دول يعني إيه الخط الفوقاني ده يعني معناه نهر الفرات والخط اللي تحت ده يعني نهر النيل والنجمة السداسية يعني سيطرة الكيان الصهيوني التي ينبغي أن تمتد من الشمال من ال- عفوا من الفرات شرقا إلى النيل غربا يعني الكلام ده معروف الكلام ده معروف ويوضع العلم يجسد هذا الرمز ولا يملك أحد أن يتحرك أو يتكلم والمئذنة إيه، يؤمر بهدمها يؤمر بإزالتها يعني سبحان الله أعجب من هذا الأمر ده أي إنسان غير مسلم يأمن على نفسه في المجتمع المسلم لأننا نتركه وربه لا شأن لنا به هو ما يدين وحسابه على الله لا نتدخل في معتقد ولا في أداء لشاعره هو وربه سبحانه وتعالى الخمر محرمة في شرعنا لكن لا يملك واحد مسلم أن يريق خمرا لغير المسلم لأنها مال معتبر وإن أهرقها يضمن ويؤدي قيمتها وليست بمال عندنا فيعني أرجو أن يتم إعادة النظر في مثل هذه الأمور تبقاش حرب معلنة في الخارج ونأتي نحن بأيدينا لنحارب كل ما يمت للدين هو اللي لابس نقاب النهاردة لبسته ليه؟ لبسته لأنها فهمت الآيات في سورة النور فهمت الآيات في سورة الأحزاب أنها تجري على ذلك التفسير مش إحنا اللي بنقوله رجعت إلى كثير من كتب التفسير منها تفسير الوسيط للإمام الأكبر فوجدت فيه هذا الكلام فإذا بها تأتمر بأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء في الحج لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفزين لو كان النقاب كما يقول فضيلة الشيخ اللي هو الإمام بتاع المسجد اللي بيقول لزوج المرأة ده عدا زميم وليس من الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن النقاب معروفا ولو لم يكن من الإسلام لما قال لا تنتقب المرأة في واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه النقاب في امرأة قالت وما النقاب يا رسول الله ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النقاب في حال الإحرام طب بمفهوم المخالفة ألا يدل ذلك على وجوب النقاب في غير الإحرام هل خاطب الناس بما لا يعرفون الإجماع العملي للمسلمين على مدار عدة قرون صار الآن بدعة وبدعة مزمومة وليس من الدين أقوال الفقهاء الفقهاء في كتبهم الأئمة المالكية وأئمة الشافعية وبالنسبة لما الأئمة الشافعية ستر الوجه في زمن الفتنة تنظر إلى الحنابلة أوجبوه المالكية أوجبوه المرأة كلها عورة عندهم يبقى كيف يعني يعني الأمة هذه خالف الأمة كله هو الذي يفهم وسلف الأمة لا يفهم ده نحن نعيش على عليهم فمن ثم أي مسؤول ينبغي أن يعلم أنه راع عما استرعاه الله وأنه مسؤول بين يدي ربه سبحانه وتعالى فكيف بمن كثرت خصومه كل هؤلاء سيكونون خصوما له بين يدي الله سبحانه كيف بمن كثرت خصومه وانقطعت عند الله حجته ماذا سيقول لله ماذا سيقول لله سبحانه وتعالى يبقى ما فيش يعني إلا العمل الصالح هو الذي سينفع الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى رحمة الله ثم العمل الصالح الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى به لكن هنصل لحد العلمانية ان يصل اللي يقول لك تركيا اللي مروة كواجاكي كانت عضو هناك عندهم في مجلس النواب لبست إشارب منعوها من دخول مجلس النواب وطردت منه الكمال أتاتورك حارب غطاء الرأس القلنسوة الطربوش اللي كانوا بيلبسوه طربوش يحارب وتمنع اللحية ويمنع النقاب بل ويمنع غطاء الرأس ثم بفضل الله سبحانه رجعوا إلى دينهم مرة أخرى ولم يأتي الطيار الإصلاح إلا من من يؤمنون بالله ربا وبكتاب الله سبحانه دستورا لهم يبقى هذا هو المنجه المنهج الذي تنصلح به هذه الأمة لكن هل الجامعة أنشئت كما يزعم البعض للتغريب في ديارنا أنشئت الجامعة يعني أنا أسأني في موضوع النقاب إن أحد الأساتذة بالجامعة يقول كانوا بيفتتحوا جامعة القاهرة بالقرآن ورفضوا قالوا لا لا ليه قال لك لا من الأول يبقى معروف يعني عايز يقول إيه إن هي اتجاه معين ملوش دعوة بالاتجاه الديني يبقى كأنما أنشئت لتكون بديلة عن الأزهر لكن لشدة الأسف إن حرب النقاب النهاردة يعني أقول ابتدأها الأزهر يعني إن كان رأيي من الحكمة أحيانا أن الإنسان يواري بعض الأراء التي تؤدي إلى فتن لا تكون زريعة لغير الإنسان الدين يأخذها ويحارب بها المتدينين فنسأل الله سبحانه أن يرد ولاة أمورنا إلى الحق ردا كريما جميلا لأن لا يجوز أبدا أبدا يعني أن امرأة تدخل إلى المكان عملها أو إلى الجامعة تبقى يعني امرأة متبرجة وهي وشأنها هي حرة في نفسها ولم نطلب منها أبدا أنها ترتدي الزي لا نملك إلا الموعظة للكلمة الحسنة طب والأخت التانية منتقبة تمنع يعني لا في عدل يعني هل هذا هو العدل ان دي تمنع ودي تدخل يعني أمر سبحان الله إن كانت حرية شخصية على الاثنين وإن كان بنقول قال الله قال رسوله يبقى هو ده الدليل الراجح إنما أن إحنا نترك هذه وهذه ونقول أن منظر نشمئز منه يعني هنصل زي بعض الدول العربية اللي عايزين يدوا كارت للواحد يروح يصلي بيه يدخل يصلي بكارت يخرج مش عايز يصلي رجع الكارت بتاعك يعني أمور سبحان الله لا نتمنى أبدا لأن والله صمام الأمان لنا أن نستمسك بديننا من غير غلو ولا تطرف ولا خروج على ولاة أمورنا فنحن نوجه الكلمة إلى ولاة أمورنا سائلين الله سبحانه أن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى وأن يجنبهم الزلل في القول والعمل ألا يتسببوا في ظلم لبناتهم لهذه الرعية التي سيسألون عنها يوم أن يقف بين يدي ربهم سبحانه وتعالى امرأة تريد العفاف تريد أن تصون نفسها عن التبذل نمد لها يد العون لا نجبرها على هتك سترها لأنها ترى أن ستر الوجه تراه أنه هو واجب وتدين لله به ومن الأحكام الفقهية القضائية التي يعني أعجبت بها وتعجبت منها حكم صدر من محكمة النقد في باريس المحكمة هناك كانت الرجل يهودي ينتمي إلى طائفة معينة تحرم نقل الدم فصدمته سيارة لرجل فرنسي فلما نقل إلى المستشفى رفض أن ينقل الدم رفض نهائيا فطبعا تسبب ذلك في هبوط حد في الدورة الدموية مع النزيف وأدى ذلك إلى وفاته فالمحكمة رفضت دعوى التعويض المقامة من الورثة واستندت إلى أن المجني عليه تدخل بفعله في زيادة الأضرار التي أدت إلى وفاته يبقى الصدام بالسيارة ما كانش سبب الوفاة إنما الامتناع عن نقل الدم إليه رفعت لمحكمة الاستئناف وأيد الحكم فطعنه محكمة النقد تقول إن هذا رجل يدين لله بدين وهو على فراش الموت يعني بين يدي ربه سبحانه يستمسك بمعتقده ولا ضير عليه في ذلك هو رفض نقل الدم لأن طائفة تحرم نقل الدم لا تجيز نقل دم ليه هو معتقده وقضت للورثة بالتعويض لأن اللي تسبب في ذلك ابتداء اللي صدم بالسيارة يبقى الحكم بيقول رجل رفض ينقل دم لأن معتقده هكذا يحترم معتقده أقول سبحان الله ولكن مع المسلمين نفس الدولة اللي أصدرت هذا الحكم وقضت للرجل ما نقلش الدم ويموت وياخد التعويض هي التي منعت النساء من لبس النقاب أو غطاء الشعر عندهم إلى غير ذلك فنسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه عز المسلمين ولما فيه رفعة راية الدين وأن يجنبهم الزلل وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأسألهم بالله سبحانه ألا يضيقوا على بناتهم وألا تكون أمورا شخصيا وإنما مصلحة عامة يراعى فيها يعني أمور الدين يراعى فيها المعتقد يراعى فيها التقاليد التي نشأنا عليها يعني مش أنا بحب النقاب أسيبه أنا بكره النقاب تكون حرب ضروس ضد النقاب والمولى سبحانه يفصل بين عباده يوم الطلاق فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنسبة للسؤال الأول الأخت الكريمة التي ذهبت تزور أختا لها فلم تفتح له المجتمع الإسلامي يتميز بسمات تبين عن دينه أو تبين عن دينه وينبغي أن يكون مسلك المسلمين يعكس التزامهم بالله سبحانه ذكرنا في أول الحلقة أن كان الرجل في الجاهلية يدخل إلى بيت أخيه ويقول ها أنا ذا يقف في وسط الدار يقول ها أنا ذا فالمولى سبحانه أدب المؤمنين بأداب منها أنهم لا يدخلون بيوت إخوانهم أو أقاربهم إلا بعد الاستئذان رب العزة أمر المؤمنين بذلك وبين الله سبحانه أنك إن ذهبت إلى بيت فلم تجد فيه أحد فلا تدخله يقول رب العزة سبحانه فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم يبقى لو وقفت على باب أحد إخوانك وطرقت الباب والطرق أنبه يكون ثلاث طرقات فقط ثلاث خبطات ترن بالجرس تخبط بإيدك بأي حاجة ثلاثة بس كونش رايحين خمسة كل واحد يخبط ثلاث خبطات ما ينفعش الاستئذان ثلاثة لم يؤذن له فليرجع وعمر رضي الله عنه لما استدعى أبا موسى الأشعري واستأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له فرجع وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو سعيد الخدري يشهد معه لأن عمر لم يكن يعلم هذا الحديث يبقى الاستئذان له أداب طرق الباب ثلاثة إن قيل لك ارجع ترجع الإنسان إن قيل له من يقول فلان إن كان معه أحد يقول ومعي فلان إنما تطرق الباب مين أنا إيه من يعني إيه أنا ده وما فيش حد في الدنيا دي كلها ما كل واحد اسمه أنا لو كل واحد قال أنا ما نعرفش من الطارق النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه جابر بن عبد الله يستأذن عليه ليعينه في قضاء دين أبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق جابر بن عبد الله الباب قال من؟ قال أنا قال صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهها وإنما يقول أنا فلان عفوا اتصال بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه بقول لحضرتك يا دكتور ده انا عايز بس استفسر عن عن حاجه دلوقتي يا دكتور انا يعني في في, في في مشكله كبيره جدا ومش عارفه يعني أسي- ماليش مخرج يعني مش عارفه اسيب زوجي اللي انا معاه ولا اهلي راضيين يقفوا جنبي و- وفي نفس الوقت انا كده يعني يعني هبقى في الشارع يعني ايه الحل ما يعني انا اعمل ايه هل لو انا فضلت في مكاني دوت وفضلت فيه هل كده انا بقسم لو انا يعني يعني حصل لي بعد كده حاجه او او زوجي ده مثلا اتطور عليا يعني ضربني او موتني هل كده انا حضر- بقسم حضرتك زوجك ما تقدرش تكسبي زوجك لا ما اقدرش لان هو مريض مم.
يعني ما ما ومن حاولت كتير قوي وكلمت اهلي ما بيسمعونيش خالص مم.
وكل ما اصلي استخاره حتى ان انا ارجع لهم او اكلمهم برضك اشوف في الرؤيه ان هم مش سامعيني وعمرهم ما سمعوني يعني بقالي 10 سنين في نفس المشكله يعني ديت حضرتك المرض بتاعه مرض ظاهر ولا مرض خفي؟
مرض عقلي خف- خفي يعني مش اي حد بيعرفه مم.
خفي فانا وانا قلت لهم وهم بقى انا حاسه ان إن انا يعني من ناحيتين يعني لا عندي مش لاقي حد سوي ف... ف... فانا في, م... في... في مشكله فهل انا لو فضلت في مكاني وتعرضت لاي حاجه انا واولادي إن... إن... انا بقسم انت حضرتك بقالك كام سنة معاه؟
بقالي حوالي 13 سنه 13 سنة وما جرالكيش حاجة مش كده؟
لا ما جراليش حاجه طيب ان شاء الله ربنا يتم فضله عليك ومش هيحصل حاجه ان شاء الله بس احسني معاملته وارفقي به واعذريه لمرضه يعني ال- الاستئذان الانسان لما يستاذن لا يزيد عن الثلاث انما يقعد يندى ويرن الجرس ويخبط والى اخره لا واحد يقول ده أنا لسه شايفه داخل دلوقتي طب هو داخل مريض يعني لا يستطيع أن يلقاك الآن عنده عذر عنده ظروف لابد أن نرفق بالناس يبقى الاستئذان يكون ثلاثة إن قيل من يقال فلان أنا فلان بالاسم إنما أنا النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وإن كان معه أحد يبين إن كان معه أحد يبين وأم المؤمنين عائشة لما استأذن عليها وفد من بني ظهرة قالوا ندخل قالوا كلنا كلنا قالت نعم كلك يبقى يعرفها مش واحد داخل بمفرده جبريل في الحديث م- من أنا ومعي محمد يبقى لابد ان احنا ايه نتأدب بهذا الأدب طب الإنسان ذهب إلى بيت غيره واستأذن ولم يرد عليه محدش رد عليه أو لم يأذن ليه يبقى ينصرف يعلم ان في ظرف المكان او الز- الزمان غير مناسب الى اخره وخاصه ان كان الانسان بيذهب بغير موعد يعني ان كان الزياره بغير موعد وده يعني ارى ان هو يكره يرى ان الزياره بغير موعد الان يعني لا تكون مستحبه الحمد لله الهاتف ميسر الى اخره يبقى ممكن ان هو ايه ياخد موعد وياتي الى اخيه يكون في انتظاره افرض ان حصل ظرف او حصل حاجه والله انا اسف مش قادر اقابلك ما يمشيش بقى يذكر قصائد السالفين والخالفين في ذم هذا الرجل وإنما يقول يعني أمرنا أن نرجع فعلينا أن نرجع وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا من الذي يقول رب العزة سبحانه ونحن نقول سمعا وطاعة لله عز وجل فالأخت هذه لا ينبغي أن يضيق صدرها بالامتثال لشرع الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم- فيما شجر بينهم ثم لا, يرج لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم يبقى الإنسان لابد أن صدره لا يضيق بشرع الله يمتثل لشرع الله ويقول سمعا وطاعة يبقى الأخت إن شاء الله لا تترك هذه الصديقة وإنما عليها يعني ألا تجد في نفسها وتعلم أن هذا مما أدب الله به عباده اللي هو الأدب في المجتمع المسلم وللأسف الشديد أن يعني غيرنا أخذ في الغرب والشرق بهذه الأداب وتخلقوا بها وتركناها نحن إلا من رحم الله سبحانه السؤال التالي يقول عن الأضحية البقرة عمرها أقل من سنتين السن شرط في الأضحية وأقل من سنتين لا يصح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك فدل أن الأضحية إن قل سنها عن السن لم تكن مسنة لا تجزئ عن الإنسان فتكون لحما أهداه وتقرب به إلى الله وليست أضحية بمثوبتها والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لتقسيم الأضحية فجماهير الفقهاء على أن الأضحية تقسم أثلاثا تلت وتلت وتلت تلت يأكله صاحب الأضحية ولأهل بيته وثلث للهدايا وثلث يتصدق به طب هل عندنا نص في ذلك؟ يعني ليس عندنا نص صريح في هذه المسألة وإنما استفادوا ذلك من قول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر يبقى كله يبقى هذا هو الايه اللي بيضحي واطعموا القانع القانع الرجل الغني الذي لا يسأل الناس ولا يريد شيئا منهم يبقى هذه هي الهدية والمعتر اللي هو الفقير الذي يسأل الناس أو يكون في احتياج إلى المعونة والإطعام منهم فأمر الله عز وجل بذلك فاستنبط العلماء من هذه الآية أن تقسم الأضحية إلى ثلاثا وكان المالكية يخالفون جماهير الفقهاء ويرون أنها تقسم نصفين نصف للمضحي ولأهله والنصف الآخر يتصدق به وكان هذا مذهب الشافعي القديم ثم عدل عنه إلى مذهب الجمهور والله سبحانه أعلى وأعلم الأخت السائلة تقول أنها تؤدي العبادة أثناء العادة الشهرية وتقول أن ذلك لأنها لا تستطيع مفارقة العبادة طبعا العبادات توقيفية توقيفية يعني إيه لا مجال للزيادة فيها ولا النقصان سمعنا وأطعنا ده مجال الإيه العبادات سمعنا وأطعنا يبقى العبادة لكي تقبل لابد من شرطين الأول الإخلاص والثاني المتابعة أي عبادة الإنسان بيؤديها لله سبحانه وتعالى لا تقبل إلا بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة الإخلاص اللي هو الإنسان لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه بعمله إن الإنسان لا يشرك مع الله غيره في عمله يبقى لا يبتغي إلا وجه الله بالعمل وإن شاء الله الإخلاص كل من يتقرب إلى الله, إلى الله سبحانه نحسب أنه مخلصا ولا نزكي على الله أحد لكن المشكلة هنا في الشرط الثاني وهو المتابعة لأن شرط الإخلاص إذا فقد يبقى والعياذ بالله الرياء والسمعة والنفاق والعياذ بالله طب الشرط الثاني اللي هو المتابعة اللي هو موافقة الشرع موافقة الشرع ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم طب المرأة الحائض أو إلى آخره هل هذه المرأة تصوم؟ لا هل المرأة تصلي وهي حائض بالإجماع وبإجماع المسلمين من السلف والخلف لا طب كيف تؤدي هذه العبادة الشيطان يزين له أنت لا تقوين على مفارقة العبادة ما تقدرش تبطل صلاة تقدرش تبطل صوم ما تقدرش تبطل عبادك أقول إن صلت وهي حائض تأسم وارتكبت كبيرة وأتت أمرا شنيعا إن صامت وهي حائض لم يجزئ عنها وينبغي عليها أن تعيد وتأسم وينبغي أن تتوب إلى الله سبحانه وعندنا حديث معاذ مع أمنا عائشة لما سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما الصيام والصلاة عبادة تقضي دي وما تقضيش ليه قالت أحرورية أنت أنت حرورية يعني من الخوارج الذين يقدمون العقل على النص وعلى النقل قالت لا لست حرورية ولكني أسأل فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك أو كما قال يبقى المرأة الحائض إن صلت وإن صامت فصومها مردود عليها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وتأسم على ذلك وينبغي أن تتوب إلى الله وأن تقلع عن ذلك وأن تلتزم الشرع فالعمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص لله سبحانه ومتابعة هدي النبي وموافقة الشرع نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن نحيا على سنة نبينا وأن نموت عليها اللهم أمين اللهم أمين وقد انتهى الوقت المخصص لنا فنستأنف بأمر الله سبحانه في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار